أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله آه إيه أخبار رمضان آه إحنا دلوقتي 15 نص رمضان هنبدأ بقى في النازل يعني في النقص رمضان بدأ ينقص يعني بكرة 16 اللي فاضل أقل من اللي عدى الفرص بدأت تقل فلا بد إن احنا نضغط في الهجوم شوية لكي نحصل على مغفرة ربنا لذنوبنا قبل أن تمضي هذه الفرص لابد أن ندرك عتق رقابنا من النار كنا نتكلم عن القرآن أيها الإخوة وكيفية تحصيل لذة القرآن ووقفنا على هذه الجملة الخطيرة أنه كما أن جلد القرآن يعني ورق القرآن محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا فكذلك أيضا معاني القرآن وحلاوة القرآن ولذة القرآن وفهم القرآن محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا لابد من طهارة القلب لكي أقرأ القرآن وأفهمه ثم وعدنا أن نتكلم أن نقتطع جزء من موضوع عجائب القلوب بيتكلم عن طهارة القلب الأول أنت تعرف قلبك ماذا تعرف عن القلب الناس النهارده لا تعرف عن القلب الا القلب الاحمر بتاع وفي جواه السهم والحب هو ده اللي يعرفوه او المرضى اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم او اطباء بتاع القلوب ان هو بيعرفوا ان القلب اذينين وبطينين وبينهما صمامان القلب في الشرع القلب في الدين ايه هو الموضوع مختلف تماما علمائنا يقولوا انا اتكلم بتلخيص شديد واذا ربنا قدر لنا ان احنا نستمر يبقى بعد رمضان موضوع متسع جدا عن موضوع عجائب القلوب علمائنا يقولوا ان القلب هو هنا في الصدر مش عشان انا بقول كده لان ربنا قال كده قال سبحانه وتعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يبقى هو ده هو ده القلب هذا القلب من عجيبته ان بصحته وقوته سلامه الجسد وايضا بنوره واستقامته سلامه الدين سلامه الروح فلولا ارتباطين هو نفسه هو هذه المضغه اللي فيها اذينين هو هذه المضغه التي فيها اذينين أذينين أذين أيمن وأذين أيسر وبطينين بطين أيمن وبطين أيسر وبينهم صمامين هو ده لكن له عمل تاني اللي بيقول لك النهارده احنا لو شلنا قلب واحد وحطينا له قلب قرد يمشي هو مش فاهم هيجي يوم على الناس يفهموا يفهموا ايه موضوع القلب وايه علاقة القلب بالعقل وايه علاقتهم هم بالدين وارتباطهم حتى الان لم ينكشف لنا هذا السر لكن الشاهد علماء يقولوا ان القلب ده هو ده عباره عن اربعه اجزاء بعضها خلف بعض اول جزء من اجزاء القلب اسمه الصدر ورا منه جزء ثاني اسمه القلب ورا منهم جزء ثالث اسمه الفؤاد ورا منه جزء رابع اسمه اللب الصدر القلب الفؤاد اللب وكلهم على بعضهم اسمهم قلب ازاي هقول لك انا في هنا رموش وجفن وفي سواد وفي بياض وكل دي اسمها عين صح كده كل دي اسمها عين كذلك القلب عدة أجزاء وكل جزء له اسم كل جزء له خاصية كل جزء له عمل كل جزء له مرض وعلاج يختلف عن التاني يعني بياض العين وسواد العين والنني والحدقة الصدر ده بالنسبة للقلب زي البياض بالنسبة للعين لو مشيت في يوم تراب شوية أو اتأخرت في النوم شوية البياض يحمر سريع التأثر هو ده الصدر قول لي طب أنت جبت التقسيم ده منين؟ جه في حديث ولا جه في آية؟ صدر وقلب وفؤاد ولب اقول لك اه من القران في حاجه في تتبع ايات القران اسمها عرفت بالاستقراء بالايه الاستقراء الاستقراء اللي هو تفحص افراد الادله جبنا المصحف كده وقرينا كل ايات القران ودورنا على لفظ القلب في الايات دي كل ايات القران فين القلب فين القلب في كل المصحف آياته كلها من أول آية لآخر آية فلقينا في النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى قد يذكر القلب بقوله الصدر وقوله مرة القلب مرة الفؤاد مرة اللب ولقينا إن كل الكلام ده معناه قلب فعشان كده قلنا إن دي أجزاء للقلب الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي الظاهر هو بالنسبة للقلب زي ما تقول بياض بالنسبة للعين زي ما تقول انه المسجد الحرام بالنسبة للكعبة مسجد اللي هو محيط بالكعبة فهمني ازاي الصدر موضع الضيق والانشراح قال الله فمن يرد الله ان يهديه ها ها يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الصدر ده محل العلم قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يبقى الصدر ده وظيفته تلقي العلم وظيفته انه بينشرح او من خواصه بقى انه بينشرح ويضيق هي دي اللي هتنفعنا في موضوع القران بقى في الضيق والشرح ال ال الصدر ده لما يضيق وينشرح يضيق بايه وينشرح بايه افهمني معلش لان النقطه دي دقيقه وخطيره العلماء يقولوا ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده يعني ايه الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون لا وسيدنا موسى يقول رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري يبقى سيدنا النبي يضيق صدره وموسى الكليم يضيق صدره بايه من كلام الكفر لان صدره لما كان بينشرح بكلام الله ضاق بكلام الكفر دي خاصيه الصدر السليم ما هو الصدر او القلب عموما ثلاث انواع قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت عشان كده عندك استعداد تيجي نعمل لك بقى اشعه على صدرك نشوفه سليم ولا مريض ولا ميت ازاي اقول لك انا نسمع ايات قران الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب انشرح صدرك لما سمعت قرآن قول لي اه انشرح صدري يبقى انا كده قلب- قلبي سليم لا لا لسه تجربة تانية لو سمعت حاجة حرام صدرك بينشرح ولا بيضيق احنا قلنا من حلقتين ثلاثة ان اخطر من مجرد النظر الى المرأة العارية النظر الى المرأة العارية, العارية زنا حرام المرأة اللي هي الحرام في الحرام يعني مش حلالك النظر الى المراه المتبرجه او المراه العريقه او هذه المناظر الخليعه النظر اليها حرام ان العين تزني وزنها النظر الاخطر من زنا العين ان ينشرح الصدر بذلك ان صدرك ينشرح بمعصيه الله هو ده الخطر اللي هو ممكن حد ينشرح صدره بمعصيه ربنا اه ده في ناس صدورها بتنشرح بالكفر قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن في ناس صدورها تنشرح بالكفر لا اسمع اسمع آية كمان قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يبقوا قاعدين شلة كده يتكلموا في الكورة هيص ويتكلم يتكلموا في الفن آه يتكلموا في السياسة يتكلم لما نيجي الكلام عن ربنا بقى جينا للنكد بقى هو دي قلوب مريضة قلوب ميتة اللي هي بيضيق صدره بالكلام عن ربنا عن الجنة والنار عن القرآن عن القبر عن آه، الصالحين عن الصلاة عن قيام الليل عن ذكر الله عن تلاوة القرآن احنا هنقلبها درواشة ولا ايه يقول لك كده لا هي دي القضية يا جماعة لما نيجي بقى في القرآن عشان نحصل لذة القرآن متعة القرآن حلاوة القرآن يبقى لازم صدرك ينشرح بالقرآن طيب ما انشرحش ليه لأنه بينشرح في حاجات تانية هي دي المشكلة إنه منشرح بمعاصي بسيئات بذنوب ازاي اقول لك انا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم انت سمعت عن معصيه من المعاصي انشرح صدرك ليها بصيت لواحده في الحرام فاما بصيت لها كده انبهرت بجمالها فانشرح صدرك ليها فتعلقت بيها الشيطان هو اللي موسوس لك انشراح الصدر يعني انفتاحه فصدرك انفتح راح الشيطان داخل من الصدر للقلب الجزء الثاني القلب كثير التقلب الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم لا القلب اشد تقلبا من ريشه في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن انت صليت على الرسول الاول ولا ما صليتش صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا القلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن ريشة في صحراء الريح عمالة تشيلها وتحطها القلب بيتقلب كده واحد يقول لي يا عم قلب ايه ويتقلب ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما قلبي اهو لا بيتقلب ولا حاجه اقول له اه عشان ميت ما بيتقلبش لكن اي قلب حي لازم يتقلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اسال الله ان يرزقنا هذا ثبات القلب على الدين الشاهد يا اخوه انا بحبكم في الله اخوتي لما الشيطان يدخل للقلب العلماء يقول إيه؟ ابن القيم في كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي راجع الكتاب ده ابن القيم يقول ايه يقول فإذا دخل الشيطان إلى القلب ولغ فيه فنجسه ويجلس ويتمكن فإذا نزل فإذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب آه أهو أنا عرفت دلوقتي ليه الشيطان ليه الذكر ما بيأثرش في قلبك انك قاعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي نفس الوقت تسرح في معصيه وانت بتقول استغفر الله وانت قاعد في في ال- مروح في السياره وبتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعينك تروح تعمل حرام قاعد تقول تقرا القران ودماغك تروح في الحرام واقف تصلي ودماغك تروح لحاجه غلط نتيجه الشيطان سكن هنا دخل في القلب وقعد وتمكن فكل الذكر ما يجي ينزل على القلب الشيطان يدفع الذكر لحواشي القلب فلا يؤثر الذكر في القلب اذا اللي احنا محتاجينه بقى الكلام اللي قلته لك ان احنا نطلع الشيطان من هنا نخرجه من قلوبنا عشان القرآن يوصل لقلوبنا طب نخرجه ازاي هي دي المشكلة الكبيرة ان الشيطان دخل نتيجة انشراح الصدر فتوغل قعد في القلب نجسه لازم نطهر قلوبنا من الشيطان نطلعه من قلوبنا ازاي لا شك ان اول حاجة عشان نطلع الشيطان اعتقادنا انه لن يخرج الشيطان من القلب الا الله العلماء قالوا له ايه يا بني ماذا تصنع اذا وسوس لك الشيطان قال ادافعه قال فان عاد قال ادافعه قال فان عاد قال ادافعه قال هذا امر يطول لما الشيطان يجي لي ادفعه يجي لي تاني ادفعه يجي لي تالت ادفعه كلام يطول ده بقى ملوش اخر قال فماذا اصنع قال إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك كلابه انت ماشي والكلاب بتاع الراعي بتجري وراك ما تقعدش تحدفها بالطوب تضربها بالعصا تقف تدافعها نادي على الراعي الراعي صفر للكلاب تروح له خلاص خلص الموضوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم استعن بالله يكفيك الشيطان بس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ دول ثلاث آيات في القرآن يا جماعة ثلاث آيات في القرآن يأمرك الله عز وجل بمصانعة العدو الإنسي والاستعاذة من العدو الجني قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هي دي إن الإنس لو واحد جاي يشتمك رد السيئة بحسنة جه يضربك رد السيئة بالحسنة ودي من أعظم معاني الأخلاق في الإسلام في رمضان دستور الأخلاق في الإسلام دستور عظيم جدا لا تجد له مثيلا من معانيه العظيمة رد السيئة بالحسنة أن تحسن إلى من أساء إليه ترد سيئته بالحسنة في البشر لكن لما يجي لك الشيطان ما تعملش معاه اي حاجه قول يا رب يبقى اول حاجه عشان نطلع الشيطان من قلوبنا نلجا الى الله يا رب اعذنا من الشيطان يا رب اجرنا من الشيطان يا رب اصرف عنا كيد الشيطان بعض الناس بيفكر ان الشيطان ده امره هين بسيط قال لك ده ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا اه صح نحن نؤمن بكلام الله ان كيد الشيطان ضعيف لكن انت كمان ضعيف قال سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا فلذلك لازم تستعين بالله عشان يكفيك الشيطان اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا لولا فضل ربنا ورحمته عليكم كنتوا كلكم اتبعتوا الشيطان فلذلك الجا الى الله عز وجل ليعصمك ويحفظك من الشيطان الشيطان مشكلته الكبيرة أن هذا الشيطان ملازمك ليل نهار أنت تنام وهو لا ينام أنت لا تراه وهو يراك فلذلك هو عارف مداخلك ومخارجك هو عارف نقاط ضعفك هو عارف نقاط قوتك هيعرف يلعبك يجيبك منين ويوقعك فين هيفتح لك عشرين باب خير عشان يوقعك في باب شر يحبط العشرين لذلك لازم نطلع الشيطان ده من قلوبنا نمرة واحد بالاستعانة بالله نمرة اتنين بكراهية الشيطان وعداوته ربنا قال ألم أعهد يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لابد من عداوة الشيطان النهارده لازم تتخذوا عدو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا عدوك ولو ما تبردش منه النهارده هيتبرأ هو منك يوم القيامه وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر الموضوع انتهى بقى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل الشيطان هيتبرى منك هيقول لك ما أعرفكش ماليش دعوة الشاهد عشان نطلعه من القلب الشيطان أول حاجة نستعين بالله اثنين أن نعاديه نكرهه لازم عشان قلبك يتقبل العلاج تكرهه نمرة ثلاثة كثرة ذكر الله كثرة ذكر الله إنك تكتر قوي ذكر الله استغفار وصلاة على النبي وتهليل وتكبير وتحميد وت... وحوقلة وحمدلة وح... على طول تبقى شغلك كله ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فسلم على أهله اعتزل الشيطان وقال لا مبيت لنا الليل فإذا وضع له طعامه فسمى الله فقال لا مبيت لكم ولا عشاء يبقى لما تضع الأكل وتبدأ تقول بسم الله الشيطان يعتزل ما يقدرش ياكل اذا لم تقل بسم الله الشيطان ياكل معك دخلت البيت قلت السلام عليكم دعاء دخول البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج إذا قلت دعاء دخول البيت الشيطان يعتزل ما يباتش معاك في البيت يا جماعة المشاكل اللي في البيوت دي كلها وسوسة شيطان أذى شياطين لذلك نحتاج أن نستعين بالله اثنين نعادي الشيطان ثلاثة ذكر الله أربعة القرآن ليس يطرد الشيطان شيء مثل القرآن كتير من الناس اللي بتعاني مشاكل من الشياطين علاجها حاجة واحدة إنك تحفظ سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام طهر بيتك دايما إن سورة البقرة تقرأ في البيت كل ثلاثة أيام مرة في الكاسيت في الكمبيوتر أنت تقعد تقرأها أنت وأولادك القرآن يطرد الشيطان بعد ما طردنا الشيطان يبدأ يدخل القرآن القلب أيها الإخوة كما لا, يم... لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد كذلك لا يصلح لتلاوة القرآن كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم ولن تحضرك ولن تحضرك عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفات الله وجلاله وأفعاله لازم أعظم ربنا أعظم ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ التفكر في مخلوقات الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله هذه العبادة مهجورة هذه الأيام عبادة صارت نادرة هذه الأيام التفكر بس التفكر لتعظيم الله مش للكفر بالله أصلا الناس أما يجي عند الكلام على العقل لازم نفكر ورب وربنا قال لنا افلا تعقلون افلا تتفكرون بيفكر عشان يكفر لا ده انا بقول لك فكر عشان تؤمن عشان تزداد عظمه الله في في قلبك هي دي القضيه معرفه عظمه الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه عايزين نفكر في عظمة الله عندي حديثين أقولهم لك عن مخلوقات الله عشان تعرف العظمة عظمة الخلق فتعظم الخالق أقولهم لك اللقاء الجاي بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله